من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك أبدا شيئا آمين آمين آمين أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير خلاص يا ملحك خلاص أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير ها وشعبان وأوشك أن يدركنا رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان اللهم وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا وقد قضينا درسين متواريين في لرمضان فاستعد لرمضان فاستعد وهذا لقاؤنا الثالث كان الأول في عنصر واحد للاستعداد لرمضان وهو استقامة القلب اللهم ارزقنا استقامة القلب نعم منذ أحد عشر شهرا أو على الأقل من ثمانية تسع شهور ونحن نلعب نمزح نخادع الدنيا ملأت القلوب والشهوات غلبت والعيوب كثرة دنيا دنيا للأسف الشديد شهور طويلة ما وراناش إلا دنيا أكل شرب نوم كلام ضحك تهريج شغل اه إلى آخره مر الصيف بمآسيه عري وفسق وفجور وكذب ونفاق ومصاريف وديون اللهم استرنا ولا تفضحنا فنود قبل رمضان أن تعود القلوب إلى الصراط المستقيم وقلنا استقامة, استقامة القلب بشيئين أن يكون الله أحب شيء إليك وآثر شيء عندك وأول شيء تريده من؟ الله وذكرنا في خضم ذلك اسم ذو الجلال والإكرام الله الملك ذو الجلال و... والإكرام قلنا ببساطة ان الجماعة اي ناس طيبين لما تروح لهم يعملوا لك اكرام يعملوا لك ايه اكرام لحمة وخضار وطبيخ فتة اكرام هدية يعطرك ولا يطيبك اكرام لما ربنا ذو الجلال و... والاكرام يعمل لك اكرام يديك ايه يديك الله معايا يبقى الله ليك اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا انت ما بتقولش امين ليه ولا دي, دي امين دي يا رب حرك قلوبنا للخير يا رب هو ده بقى موات القلوب اللي عايزين القلوب تستقيم قلنا استقامة القلب بشيئين الأول حب الله ثاني تعظيم الأمر والنهي الثاني تعظيم الايه الأمر والنهي إن ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم تسمع الكلام تعظم أمر ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعمل إيه تعظم الامر اقيموا الصلاه اتوا الزكاه اي امر يجي لك من ربنا تعظم الامر وتعظيم الامر والنهي بتعظيم الامر الناهي اللهم زد توقيرك في قلوبنا ثم كان اللقاء الثاني في طهارة القلب قلنا ان لازم اللي يجي يصلي يعمل ايه يتوضا ينضف يبقى راجل نظيف شهور طويلة والذنوب وساخة فتوسخنا بالذنوب والمعاصي والدنيا عايزين ننظف قبل ما يدخل رمضان اللهم طهر قلوبنا وقلنا ان طهارة القلوب بشيئين عملية جراحية لاستئصال الأورام السرطانية من الذنوب والمعاصي الشيطانية قد يتسرطن عيب وقد يتجدر ذنب وقد تتأصى العادة فلا بد من مبضع جراح ماهر له فن مهندس حاذق وقلب أم رؤوم يستطيع استئصال الورم أورام من ذنوب خلاص الغلبان عينيه اتعودت على النظر للنساء المتبرجات بطل مش قادر اعمل ايه المسكين خلاص اتعود يبطل صلاة الفجر يا ابني قوم مش قادر اعمل ايه الغلبان لسانه طويل وبقى قليل أدب بيشتم وبيكذب بيغتاب وينم الغلبان قلبه مليان حقد وحسد وضغينة وبغضاء وعجب وكبر ورضا عن النفس واحتقار للآخرين أمراض مسرطنة اللهم طهر قلوبنا يا رب أمراض سرطانية خطيرة مالية القلوب محتاجين بقى نعمل انت عارف اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض انت عارف الناس اللي عندهم والعياذ بالله الاورام السرطانيه دي ما ينفعش علاج لازم ايه لازم يقطع ويشيل فلازم نقطع ونشيل من جتتك ذنوب ومعاصي لازم لازم نشيل الذنوب دي واياك ان اياك ان ان تخاف ان ترتعد من غزارة الدم أو ألم الجرح اطمئن فهو الشفاء الكلام ده كله الواد عمال يبص لي يعني ايه يعني بطل ذنوب ومعاصي من النهارده اقفل على كل الذنوب والمعاصي وهتلاقي نزيف البت اللي كنت ما بتكلم اللي انت كنت ماشي معاها بطلت تكلمها هتجري وراك واللي ما كنتش طايلها هتجيلك هيحصل والفلوس الحرامي اللي انت كنت بتجري وراها يوم ما تبطل وتتوب هتجيلك والشغل الحرام اللي كنت بتتحيل تشتغله وبعدين تبت ومش ناوي هيجيلك كل ده دم والدم حرام لان الدم نجس اوعى تقع اقطع في مسألة الذنوب والمعاصي اثنين دي في طهارة القلب التزلف إلى الملك الله عظيم ما تقول لا إله إلا الله الله عزيز الكبير المتعال القاهر فوق عباده الجبار المتكبر الله يحب ان يمدح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد احب اليه المدح من الله جربت يا ابني تمدحه مره ما تعرفش اعجمي لسانك مكتف تعرف تنافق صاحب الشغل اه مراتك اه حماتك اه حد عايز منه حاجه اه لكن تعرف تتزلف للملك تعرف تعملها مطلوب تعملها لازم تعملها تتزلف للملك قل له يا سيدي مش انا حبيبك ده انت كرمتني يوم كذا وعملت لي كذا وسترتني يوم كذا وسبت لي كذا يا رب الهي ومولاي مش انا حبيبك ده انت وديتني بيتك وحججتني واعتمرت يا رب مش انا حبيبك لما قلت لك قلت لي تعرف تعمل كده التزلف للملك ده سبيل لتطهير القلب ثم لقاء الليلة سلامة القلب اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نعبدك بها آه قلب سليم بقى قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ايه بقلب سليم يا ترى ليك قلب سليم قلبك سليم قول لي انت انت ادرى انت شايف خليك معايا بقى بطل شغل بنتوب عليك اسكت اسكت قلب سليم عارف يعني ايه قلب سليم قال العلماء سلامته من السبب ومسالمته للحكم وبراءته من المراءة واضح ولا ترجم اترجم طب ادفع اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا سلامته من السبب النهاردة مع شديد الأسف تعلقت قلوب الناس بالأسباب بقى مفكر ان الشغل اللي بيوكله ومفكر ان الدكتور اللي بيشفيه ومفكر ان العلاج هو اللي, هي... اللي هيجيب اللي هيجيب الصحه الفيتامينات هي اللي بتقوي ومفكر ان فلان اللي هيخدمه ومفكر ان مراته هي اللي عايش فيها ومفكر ان دي كلها اسباب يا ابني ده اللي بيوكلك مين الله الله اللي بيوكلك بيوكل ولادك واللي بيشفيك ويشفي مرضى الناس كلها مين اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ولا شافي إلا أنت اشفي شفاء لا يغادر سقما يا رب آمين آمين الشافي هو الله لما جه الراجل قال للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انا طبيب اطبها لك اعالجك قال دعها طبيبها الذي خلقها الطبيب مين اه انا اوعى تفكر انا بقول لك ما تروحش للدكتور لا روح بس مش الدكتور اللي بيشفي اللي بيشفي مين الله وخد العلاج لكن مش العلاج اللي بيشفي اللي بيشفي مين الله الله سلامته من السبب ان يبقى قلبك مش شايف الناس دي كلها وانما مش شايف الا فضل الله عليه خلي بالك سلامته من السبب ان يبقى القلب سليم مش متعلق بسبب خش صح بقى سلامته من السبب أن هذه الأعمال سبب لدخول الجنة ولكن الجنة فضل الله يعطيها لمن يشاء فلذلك لا يتعلق قلبك بصور الأعمال وإنما يتعلق قلبك بذي الجلال برضو تاني افهم النهاردة واحد صايم انت صمت ولا لسه يا جماعة بدأت صيام كان رسول الله ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان إلا إيه إلا قليلا كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا يعني كان سيدك النبي ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم كان بيصوم من شعبان 28 يوم 27 يوم النهارده 11 شعبان صمت كم يوم يا خيبان يا مخزول يا محروم ابدأ صوم وصوم كل ايام اللي فاضله من رمضان من شعبان صوم كلهم للاخر كان يصوم شعبان الا ايه الا قليل فاشا كثير اللي فاضلين دول صومهم عشان يرضى عنك ويسلم قلبك سلامة القلب من السبب ان القلب ما يبقاش متعلق بالسبب وانما يبقى متعلق بمسبب الاسباب فقد يسبب الله فقد يخلق الله بلا سبب قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قالت له فين السبب احمل من غير سبب فين السبب قال لها ايه الملك يقول فيخلق بلا سبب بلا سبب فلذلك التعلق بصور الاعمال وصور الاكوال وصور الاشخاص وصور الاسباب يخالف سلامه القلب يا ابني اللي اقامك في السبب هو الله يعني اللي بيخليك تصوم مين الله واللي بيوقفك تصلي الله واللي بيقبل هو الله فاوعى تفرح بصورة السبب افرح برحمة الله سلامته من السبب لازم القلب يبقى سل... عشان يبقى سليم ما يبصش للأسباب لأن نظر القلب إلى الأسباب وتعلقه بها شرك ينافي التوحيد إذا قلبك أخذ السبب النهاردة كان في أخ بيقول لي عمل حثة اللهم عافي كل مبتلى شاري عربية جديدة عمل حادثة فالبرابريز اتنقر اتكسر فبيقول انا هسيبه كده قد شهر عشان يدفع العين او ده شرك اه هي الكسرة دي اللي هتدفع العين شرك اللي بيدفع العين مين الله فما بالك بقى باللي بيركب سبع خرزات زر شرك قال رسول الله من تعلق تميمه فلا أتم الله له فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له فأي حاجة معلقها ودع تميمه شرك التولة شرك ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعلق بالأسباب سلامته من السبب سلامة القلب من السبب ان يبقى سليم لا يرجو الا الله ولما كلمتكم قبل كده هنا عن الخوف والرجاء فاكرين قلت لك يا ترى رجاءك في القرشين اللي انت شايلهم ومطمن لهم اقوى ولا رجاءك في الله اقوى رجاءك للكروت اللي في جيبك بتاع المعارف والتليفونات اللي هيخدموك لو وقعت اقوى ولا رجائك في الله اقوى هو ده توحيد الحقيقي العملي الواقعي خوفك من ربنا اقوى ولا خوفك من اللي هيأذيك اقوى اه هو ده التوحيد الحقيقي اللهم ارزقنا التوحيد يا رب اللهم احينا عليه وتوفنا عليه سلامته من السبب من الفلوس ومن النسوان ومن العيال ومن الاصحاب ومن الصحة ومن الاعمال يا ابني لما جه راجل قال لربنا عملي قال ادخلوه النار بعمله مش عارفين قصة مشهورة ان واحد عبد الله 500 سنة على رأس جبل ثم مات ساجدا فلما نوقش الحساب قال الله ادخلوا عبدي فلما اقيم للحساب قال الله ادخلوا عبدي الجنة برحمتي قال لا يا رب بعملي ربنا بيقول ادخلوا العبد الجنة بايه برحمتي قال له لا يا رب برحمتك ايه شغل 500 سنة يا رب لا ده انا 500 سنة قاعد اشتغل قال قيسوا عبادة عبدي الى ادنى نعمة من نعمي عليه فوزنوا عبادة 500 سنة الى نعمة البصر فرجحت نعمة البصر وطاشت عبادة 500 سنة فقال الله ادخلوا عبدي النار بعمله انت ما شكرتش نعمه البصر تعال نحاسب بقى على بقيه النعم السمع والنطق والمعدة والأمعاء والمريء والاثنى عشر والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة والرئتين والعد والريق والعقل والمخ والجلد والشعر والسقط تعال نحاسب يطلع في الآخر يروح فين؟ او ده راجل تعلق قلبه بالسبب الاعمال دي مجرد ايه سبب يا ابني ولكن اسمع بقى كلام حبيبك النبي والله ما نفع الصلاة على النبي دي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ايه لو ان الله عذب خلقه اجمعين لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم ولو رحمهم لكانت رحمته ايه خيرا لهم من جميع أعمالهم فيبقى سلامة القلب من التعلق بالسبب اوعى تفكر ان صلاتك وصيامك هو ده اللي هيدخلك الجنة ده انت صلاتك وصيامك بتقول له يا رب يا رب اغفر لي بس ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ايه بس اه وما تأخر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم قام حتى تورمت قدماه قيل لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا يبقى القضية ان سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان ممكن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووعد بالمقام المحمود خلاص ينام ينام من حقه ان هو اه ينام واحنا لما نيجي نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل في رفع الدرجات ونحن نعمل في محو السيئات ده احنا كل شغلنا ده بنصلي ونصوم ونزكي ونتصدق ونذكر الله ونقرا قران ونحج ونعتمر عشان بس ربنا يغفر لنا ذنوبنا النبي مغفوره فكان كل شغله عشان ايه رفع هو وصل خلاص قال له في المقام المحمود احلى درجه في الجنه خلصت طب شغل ليه بقى شغال ليه هي دي سلامة القلب من السبب سلامة القلب من السبب ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ودي قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه عشان كده الثانية مسالمته للحكم هو ميت ولا ميتة ميت ميت نسأل الله أن يرحم الميت رحمة واسعة وأن يعلي في الجنة درجاته احنا كده طولنا ولا لسه طب صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وآله وسلم مسالمته للحكم بس احنا جايين نعزي خلي بالكم فمسالمته للحكم الله جل جلاله خلق ليعبد قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وأجل مسمى فربنا سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليأمر ليحكم قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس لآمرهم وأنهاهم يبقى ربنا خلقك عشان يأمرك وإيه وينهاك ده اسمه الحكم فانت محكوم ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يبقى انت خلقك عشان يحكمك فهمت ازاي عشان كده كتير قلت لك من اول الصلاة انت ما بتصليش ليه قلت لك انت عبد ولا حر تقول لي انا حر طبعا عبد لمين يا عم حاسب شوية اقول لك لا انت عبد ابن عبد عبد لمين اه محكوم هيحكمك يأمرك وينهاك انت مش حر انت مش على مزاجك انت مش على كيفك انت مش براحتك انت محكوم أنت مملوك لحكيم يأمر إيه يأمر وينهى بيأمر وينهى فسلامة القلب مسالمته للحكم إن يبقى لك قلب مسالم عارف يعني إيه مسالم مش معترض مش معترض لا معناها واضح قوي في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا هي دي المسالمة لا يجدوا في أنفسهم إيه؟ حرجا مما قضيت و ويسلموا تسليما هي دي معنى مسالمته للحكم ان يبقى قلبك مسالم مش معترض ولا في حرج يقول لك يا الالتزام جميل قوي بس موضوع اللحيه ده متعب قوي يا سلام لو الدين من غير لحيه كان بقى دين زي الفل هو الكلام ده كفر والعياذ بالله اه واحده معجبه جدا بالدين يا سلام الدين صلاه وصيام وقران زي الفل بس موضوع النقاب ده انا مش آه مش خالص مش مش اه مش مش ده يحبط العمل اه لو جيت على كده هتلاقي امثله كتير قوي ها يقول لك انا برضو ملتزم بكل حاجه بس موضوع التعامل مع البنوك والربا ماله ماله ماله هو ده اللي في موضوع الدين عامل لي حاجه هنا كده واحده تقول لك يعني الدين كله زي الفل بس مساله التعدد دي برضه مش مش قبلها خالص وا- واحد كده يا مناس كل واحد له حته ليك حته اه كل واحد له حته الحته دي هي بؤره الخبث في قلبك هي بؤره الخبث جوه قلبك عشان كده عمر القلب ما يبقى سليم وفي حته من دي مسالمته للحكم حتى يحكموك ثم لا يجدوا في انفسهم ويسلموا انك انت تبقى في عشان كده بنسميه جمال التسليم لرب العالمين جمال التسليم يبقى تسليم ايه جميل لا اعتراض ولا شبهه عشان كده العلماء يقولوا لك من تعظيم الامر والنهي الا توجد عله توهن الانقياد واضح ولا ترجم اترجم تدفع كم الصلاة على النبي ما شاء الله ما شاء الله ده احنا كسبانين الليلة دي ان شاء الله كسبانين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ألا توجد علة توهن الانقياد يعني ايه يعني ما تبقاش بتعمل العمل لسبب السبب ده لما يضعف يضعف العمل برضو ترجم حاضر صلي صلى الله عليه وآله وسلم ان واحد مثلا آه بيصلي عشان يرتاح دي علة لو في مرة صلى وتعب يبطل صلاة تضعف الانقياد انت واحد ما بياكلش الربا لان الحمد لله مستورة وشغال بفلوس ومش محتاج لحد خلي بالك ازاي هو مش ترك الربا عشان الربا حرام هو ترك الربا عشان ايه مش محتاج يوم ما يحتاج يعملوا يعملوا ألا توجد علة توهن الانقياد تضعف الانقياد يبقى في علة في العمل انك بتعمل العمل لعلة انك بتع- بتعمل رب بتعمل لربنا العلة لسبب عشان كده الانقياد ليه لان الله صاحب الامر شوف الملك يقول الله سبحانه وتعالى حد يبقى معايا بس عشان الايات بتاع ال عمران دي جميله قوي عندنا هنا حد حافظ اتفضل يا مولانا طب صلي على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا خلي بالك بس معايا أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم الدليل من أول هنا بقى الشاهد الشاهد وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء شوف وطائفة ايه قد أهمتهم أنفسهم يا رب يا رب يا رب قنا شر نفوسنا أهمتهم أنفسهم في واحد كده كل همه نفسه نفسه هو بس في مصلحة هو ماشي وراها مفيش مصلحة وأنا مالي يقول لك قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله إيه غير الحق ظن الجاهلين صاحبنا بتاع البتاعة دي فين تعالى يا عم انت صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم ايوه خليك معانا على الخط كده يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل ان الامر كله آه لله الله او احنا لو نفهم الحته دي نفهم يعني ايه مسالمته للحكم نفهم يعني ايه صحيح مسالمته للحكم يعني ايه مسالمة القلب للحكم انك انت لما خليك معايا ها سيبك منه خليك معايا ها؟ لما لما الملك يؤمر تنفذ سواء انت شايف ان الامر ده صح في مصلحة او ما فيش مش شغلك مش مهم تشوف مش مهم تشوف ايه يعني وده جميل قوي وواضح في صيام رمضان تصوم من الفجر للمغرب خلي بالك من الحته دي قوي بس يا رب يكون حد مصحصح يفهم المغرب على الساعة خمسة وخمسة الساعة خمسة حطوا لك كوباية لبن وفيها بلح الساعة كام؟ فاضل على المغرب ايه؟ خمس دقايق كل يا عم ما تاكل تقول لي ايه فاضل خمس دقايق يعني هي فرقت خمس دقايق ومش ربنا اراد منا الصيام عشان نجوع انا جوعت خلاص ينفع الكلام ده امال هو ربنا عايز منك ايه عايز منك ايه تسمع كلام هو عايز منك تسمع الكلام قال لك للمغرب تبقى للمغرب طب خمس دقايق طب دقيقة شوف الملك جل جلاله في الحج أمر الله عز وجل بالذبح الهدي فناس في الحج يقول لك هناك بنذبح وتترمي تتحرق بترمي في الشارع بتدوت ترمي فانا على ايه ده الناس في مصر مش لاقيين ياكلوا فانا بدل ما اذبح هنا وتترمي اعمل ايه اذبحها في مصر نقول له ما تنفعش لازم الذبح هناك في ثلاث ايام العيد وفي منى في المذبح لازم ليه نقول له من غير ليه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال لك ربنا لا هياخد لحمها ولا هياخد دمها ولكن هو عايزك طاعة الأمر على هذا فقس كل الأوامر كده من غير ليه والكلام ده حصل معايا في موقف ظريف جدا كنت في سفر لبلد من بلاد الغرب واحد فنان عازف بيقولوا عليه هناك بيلعب مزيكا جاء بيقول لي هي الموسيقى حرام ليه انتوا بتقولوا ان الموسيقى حرام لانها بتثير الشهوات انا دلوقتي اسلمت وانا متأكد مية في المية انها لا تثير شهوتي ولا تشغلني عن ربي لكن انا عايز العب مزيكا في ايه الحرام في دي قلت له احنا ما بنقولش ان الموسيقى حرام عشان بتثير الشهوه ولا عشان بتشغل عن الله احنا بنقول الموسيقى حرام لان ربنا قال حرام واللي ربنا قال عليه حرام يبقى ما اعرفش حرام ليه هي حرام وخلاص قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على امتي زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمره والمعازف الراجل خد الكلام ومشي بعد سنة شفته قال لي شفاك الله كما شفيتني آه قال لي الكلام ده كان شفا دواء لأننا لما أقعد أدور في كل حاجة ليه لحم الخنزير حلا- حرام عشان بيجيب الدودة الشريطية قال لك طهرناه ما بقاش يجيب دودة شريطية يبقى حلال انا ما قلتش الخنزير حرام عشان بيجيب دودة شريطية الخنزير حرام ليه ربنا قال حرام يبقى يبقى حرام الخمر حرام عشان مش عارف بتجيب سرطان السجاير حرام عشان بتعمل لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. مش عشان ده حرام عشان ايه ربنا قال حرام يبقى حرام مش عشان حاجة هي دي مسالمته للحكم آمين مسالمة القلب للحكم مفيش حاجة نقدر نقول عليها حرام عشان كده اللي ربنا قال حرام يبقى حرام واللي ربنا قال مباح يبقى مباح حلال يبقى حلال الموضوع منتهي دي سلامة القلب سلامته من السبب مسالمته للحكم براءته من المراءة وده الجرح الإخلاص إن يبقى القلب مخلص لله ابتداء من معنى الحياة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فتبقى عايش لله مش لمراتك مش لولادك مش لشركتك مش لفلوسك مش لصحتك مش لنفسك مش لشهواتك مش لهواك مش لآمالك اللي انت عايز تحققها مش لحد عايش لله براءته من المراءة لأن في حد بيرائي ربنا بيخدعه بيمكر بيه بيحاول يضحك على ربنا يقول له يا رب انا بتاعك وهو من جوه قلبه مش بتاع ربنا دي مراءة وصلت صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وسلم براءته من المراءة اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة آه المعنى ده مر معانا في الثلاث مرات ثلاث مرات حديث النبي ما تصلي عليه فيلم. ما- ل- ل- لسه قدامنا شويه يا ما تسكت قدامنا شويه بعد اذنك صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم يا عم ديني ريحتك من ربعين ده احنا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الميت رحمة واسعة وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب ارحم ابويا وموتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم مشايخنا وموتانا وموتى المسلمين اللهم الح- ارحم العلماء والدعاة وموتانا وموتى المسلمين آه براءته من المرآة قلت لكم الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر يلتمس الايه الأجر عايز يموت في سبيل الله شهيد والذكر وإن الناس يقولوا عليه شهيد فما له قال لا شيء له يبقى راجل جه النهارده علشان يستفيد حاجة يدخل بيها الجنة وعشان يشوف الشيخ له ايه لا شيء له عد بقى الخسارة ان هنا الملائكة بتحفه والسكينة تنزل عليه والله يذكره في من عنده والرحمة تتنزل هو خسران ملوش حاجة من الموضوع ده خالص الخسارة كبيرة قوي في الدنيا وفي الآخرة يبقى براءته من المراءة بيروح يصلي عشان رايح جاي قدام الناس الناس تعرف انه بيصلي اتفضل اشرب معانا ميه قال، انت مش عارف ولا ايه النهارده الخميس انت مش عارف الخميس انا صايم يعني كل خميس تبقى عارف ان انا صايم فهم براءته من المراءة طيب ازاي القلب يبرأ من المراءة سيبنا بقى من القصص كل واحد عارف في نفسه قصة مش ظريفة بيرائي بيها ازاي نبرأ من المراءة تعال اما احطك تحت جهاز كشف الاخلاص اللهم استرنا ولا تفضحنا واحد لما حد يمدحك ويثني عليك بعملك بتفرح ولا تزعل ولا لا تفرح ولا تزعل لو بتفرح تبقى مرائي شرط المخلص اذا مدح بعمل ان يحزن شرط لما حد يقول لك ما شاء الله ده انت راجل طيب كل ما اشوفك الاقيك صايم تزعل يا رب استرني يا رب يا رب الطب بي يا رب يا رب عافيني يا رب يا رب المخلص يستر طاعاته كما يستر عيوبه ويكره اطلاع الناس على الطاعات كما يكره اطلاع الناس على الذنوب تحب حد يشوفك وانت بتعصي ما تخليش حد يشوفك وانت بتطيع ده جهاز كشف الاخلاص واحد لما تمدح بتفرح ولا تزعل اتنين لما تزود العمل شوية بتنظر الى من هو اقل منك فتحتقره ولا لما تشوف اللي اقل منك تبكي لانك انت في يوم من الايام كنت اقل منه بطن عمله ثلاثة لما حد يذكر قدامك انه بيعمل اكتر منك بتحقد عليه ولا بتزعل على نفسك ولا بتفرح ليه النهارده الواد احمد ده صايم بقاله يومين اتنين فقاعدين في قعده فناس قالوا ده احمد صايم بقاله يومين في واحد رد قال له ايه يعني ما فلان ده صايم بقاله 15 يوم فاحمد بص له كده 15 يوم ما هو حليق ايه يعني خليه يصوم او ده مش مخلص ايه يعني 15 يوم ما هو مدخن ايه يعني 15 يوم ما طول السنه ما صامش وانا صايم ده مش مخلص المخلص يحب ان يطاع ربه واضح فلما يشوف حد مطيع لربنا يبقى فرحان بيه وطاير بيه ويدعي له ويبقى من جوه قلبه فرحان لربنا وحزين على نفسه قلت لكم قبل كده ان المؤمن قلبه واسع واسع قوي يقدر قلبه يفرح ويحزن في وقت واحد مش بتشوفه كده احيانا واحد من شدة الفرح بيبكي بيحصل كده يا جماعه اه من شدة ازاي يبقى فرحان وبيضحك ويبكي في وقت واحد الدموع نازله وبيضحك هو ده قلب المؤمن يفرح ويحزن في وقت واحد يحب ويكره في وقت واحد ده قلب المؤمن هو قلب المؤمن كده والكلام ده قلناه قبل كده زمان لما ذكرنا ان سيدنا النبي ما تصلي عليه لما مات ابنه ابراهيم بكى بعضهم لما مات ابنه ضحك فقالوا ازاي ده لما مات ابنه بيضحك بتضحك ليه فقال اظهر الرضا بقضاء الله قال لا يعني انت احسن من النبي بقى اذا كان النبي بكى يا اخي فقالوا لا هذا ضاق قلبه عن الرحمة بالولد والرضا بالقضاء فغلب الرضا على الرحمة أما النبي محمد فاتسع قلبه للرحمة والرضا فرحم الولد بكت العين ورضي القلب فنطق اللسان بالحمد هو ده القلب الواسع يبقى فيه رحمة وفيه رضا في حب وفي كره يحب في الله ويكره في الله يبقى فرحان وزعلان في وقت واحد انت لسه تحت جهاز كشف الاخلاص كشف الرياء انت مخلص لازم براءة النفس من المراءة ان تبرأ النفس تماما من الرياء ما يبقاش في النفس ولا شائبة رياء ذرة لا إخلاص تام يبقى العمل أخي لكي تخلص واحد أن تكره أن يعلم الناس بطاعاتك اثنين لا تغتر ولا تعجب ثلاثة لا تفرح بمدح وثناء المادحين أربعة لا ترى عملك بعين الاستحسان وإنما انظر إلى عملك بعين النقص خمسة لا تستكثر عملك ستة لا تكره ولا تحتقر أعمال الآخرين ممكن واحد صام يوم واحد صام عشرين واليوم ده احسن من عشرين يوم بتوعك ما تحتقرش حد ممكن واحد يبقى حليك وانت ملتحي وهو احسن منك عند الله ما تعرفش ان اكرمكم عند الله اتقاكم ومش معنى كلامي بقول لك روح احلق ولا بقول للحليق خليك كده مش مهم لا اعفاء اللحيه فرض واجب على كل مسلم وحالقها آثم ولكن القضية مش باللحية ده بالدين ككل أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يقبلنا وإياكم في عباده الصالحين النقطة الأخيرة عشان نختم بقى أحسن احنا طولنا كده والشيخ قلق الثبات اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات أول سبيل للثبات على طهاء استقامة القلب وطهارة القلب وسلامة القلب التغافل عن الشهوات ألا يكون للشهوات أي قدر في حياتك واحد أقلل من الطعام مهما أمكنك قلل الأكل على قد ما تقدر انا عايزك تبطل اكل خالص وقلت لك امبارح قلت لي هموت موت يا اخي حد لا يموت اليومين دول اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا اه موت ايه المشكله عايزك الناس النهارده لو صام يوم يجي عند المغرب دب دب دب دب دب اكل والساعة 12 ياكل ويتسحر انت خايف لك جوع يا ابني جوع ما يجراش حاجة قال بعض السلف إذا وجد القلب مس الجوع وجد مس الخشوع كلما وجد القلب مس الجوع وجد ايه مس الخشوع الجوع بيكسر وانا قلت لك قبل كده ما تفطرش النهارده كويس بكره بقى بلاش النهارده ها وما تتسحرش كويس وتالت يوم عند المغرب قبل المغرب بنص ساعه كده ارفع ايديك وقول يا رب شوف انت شكلك هيبقى عامل ازاي اه منكسر وذليل وخاشع يا رب يا, يا رب الانكسار ده بيحبه ربنا الانكسار ده بيحبه ربنا قال موسى يا رب اين اجدك قال بغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي والكلام ده شاهد صحيح عندنا الكلام ده من الإسرائيليات لكن في حديث النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم أن رجلا مرضا فيعاتب الله عبده يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعودني فيقول العبد وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندك لأن المريض منكسر القلب فلما تعوده هو هو منكسر القلب الله عنده فالله عند المنكسرة قلوبهم كل ما تشوف واحد عامل كده فرد عضلاته ونفخ عينيه و ايه مي هلم مبارز لا ده مفيش الله عند المنكسرة قلوبهم من أجله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم إنما تنصرون وترزقون بإيه آه بضعفائكم القضية مش بالعضلات ولا بالصدر ولا بال لا لا لا ده عبد الله بن مسعود طلع النخلة الهواء عمل ايه طير رجليه الهواء طير رجليه بقت رجليه تعمل كده الهواء عاملها كده الساقين الدقيقين الصحابة ضحكوا قال لهم أتضحكون من دقة الساقين والله إنهما في ميزان الله أثقل من أحد آه هي العملية بالتخم لا يا ابني مش كده ورجلين بيطيرهم الهوا دول هو اللي قطع رقبة أبو جهل صح كده بتاكل ليه بقى هو احنا بناكل غير عشان التخن صح ولا لا تاكل ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه لما بنتكلم عن سلامة القلب بقى سموم القلب أربعة فضول الطعام والشراب وفضول المنام وفضول الكلام وفضول النظر وفضول مخالطة البشر دي سموم تسم القلب اللهم طهر قلوبنا يا رب القلب السليم بيتخلص من الفضول دي فضول يعني زيادة أكل زيادة طب اللي مش زيادة يبقى قد ايه قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي اهو انت عمرك ما سمعت اخطر من الايه دي ان في طغيان في الاكل يحل الغضب كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ايه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا حي يا قيوم الشاهد ايها الاخوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه قلل الأكل ما استطعت اثنين قلل النوم استعداد لرمضان لازم تقلل النوم شوية ساعتين كفاية في ال 24 ساعة نوم ساعتين كفاية لا مش كفايه مش اربعه برضه مش كفايه مش لا كفايه بقى بالعافيه اه بالعافيه اربع ساعات كفايه قوي نوم يا ما طلبه الثانويه العامه عشان يذاكر كان بينام في اليوم كام يا ابني ساعتين مش كده يا ابني انت اه الواد ده كان بينام ساعتين اهو وما ماتش اه الثانويه العامه اغلى من الجنه هم ساعتين كفايه قوي ثلاثه اربعه بالكتير ووفر وقت عشان تقوم الليل وتعبد ربنا الشهوات كلها نبدا نقللها شويه ما نهتمش بيها بلاش تهتم قوي بموضوع اللبس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزازة من الإيمان صحيح إن الله جميل يحبه الجمال. يوم العيد بقى تجمل زي ما أنت عايز لكن اليومين دول بلاش كل شغلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجل الرجل شعره إلا غبا إلا غبا كل يومين مرة يوم بعد يوم شعرك أمرنا رسول الله صلي عليه أن نحتفي أحيانا نحتفي يعني إيه تمشي حافي أحيانا كان ينهى عن كثير من الإرفاء الرفاهية الترف كان يقول إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين بلاش بلاش الفافي ده خليك وجامد وناشف وتقيل الثبات نمرة واحد التغافل عن الشهوات اثنين المحافظة على الأوقات المحافظة على الايه آه. عايزين بقى نبدأ نحافظ على الوقت في وقت كتير ضايع انت هتخرج انت وهو تقف قدام باب المسجد ربع ساعة دردشة ازيك كنت فين ما بشوفكش ليه هو الدرس امتى الخطبة فين مش عارف ايه كل الكلام ده ضايع ملوش لازمة هيتكتب عليك كنت راكب مع واد سواق واحنا مسافرين ربنا يهديه احنا انا وهو بس في العربية والازاز مقفول وكل شوية يا عم انا بقلب لك قلب لي انت كمان عشان اعرف اشوف يا عم وسع لي انت مزنق عليا ليه يا عم مش عارف ايه عمال يتكلم قلت له يا ابني آه انت بتكلم مين قال لي اللي جاي قصادي هو سامعك هو مش سامعك الكلام ده كله مكتوب عليه هي الملائكه بتكتب ولا بتكتبش اه طب بتكلم مين بتكلم مين وده بيحصل كتير قوي وانت معدي بالعربيه واحد جاي عليك يا اخي انت كمان هو ما اللي اداك الرخصه وكتبت عليك اسم بتكتب عليك ذنوب ومعاصي وهو ما سمعش حاجه الكلام ده لمين بيحصل مننا كلام كتير امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك تعرف لو بطلنا كلام شويه هنوفر وقت كتير قوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة فاتت كم نخلة ملايين من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة قول لا إله إلا الله استني إيه قول سبحان الله وبحمده كده نخلتين شوف بقى انت خسران قد ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة بيت تمليك فين على النيل مباشرة والنيل نهر من أنهار الجنة فبيت تمليك على النيل مباشرة بكم قل هو الله أحد عشر مرات ياخدوا قد ايه خمس دقايق اديني خمس دقايق يا أخي من وقتك خسرانين كتير خسرانين كتير قوي كتير خسارة كبيرة من قرأ القرآن كتب الله له بكل حرف بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف عشان كده مين عايز يبقى مليونير ادي فرصة للمليونيرات انه يقرأ القرآن الحرف بعشر حسنات سورة البقرة بمليون يا مليونير ببساطة المحافظة على الأوقات دي من أهم أسباب ثبات القلب على الاستقامة إنك أنت ما تشغلش وقتك بغير ربنا عايزين كان السلف إذا دخل شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرأوها أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرأوها خلاص قفل الدكان بطل شغل خد أجازة اشمعنى بتاخد أجازة عشان تصيف 15 يوم ما تاخد أجازة عشان رمضان يا أخي 15 يوم خد أجازة قول لي ها البلد تقف ما تقف البلد والمصالح ما احنا مالنا من المصالح يا جماعة اللي ممشي البلد الله هو هيمشيها بيك وبغيرك بس انت اخلص ليه وربنا يسير حياتك كما يسير الكون ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا اللي ماسك السماوات والارض الله فلذلك بالاخلاص والصدق معه يسير الدنيا كما يسير الكواكب كما يسير السماوات والارض وهو قادر حافظ على الوقت اياك كن شحيحا بوقتك اشح من البخيل بماله واحد جه يكلم رجل من السلف قال له ايه قال له امسك الشمس قال له ايه يعني ايه امسك الشمس وقف الزمن وانا اكلمك الوقت بيفوت النهارده لما نشوف ان رمضان داخل رمضان اللي فات كان امتى اه يا دوب دارت السنه وكل ده من عمرك بيهد في عمرك بعد كده هتقع في القبر يا ترى جاهز مجهز ايه للقبر القبر اللهم نجينا من فتنة القبر اللهم نجينا من عذاب القبر اللهم إنا نسألك أن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أذكركم مرة أخرى بالاستعداد لشهر رمضان استقامة القلب بشيئين حب الله وحده وتعظيم الأمر والنهي اثنين طهارة القلب بشيئين عملية جراحية لاستئصال الأورام السرطانية من الذنوب الشيطانية اثنين التزلف للملك ثلاثة سلامة القلب بثلاثة أشياء سلامته من السبب اثنين مسالمته للحكم ثلاثة براءته من المراءة كيف تبرأ من المراءة بستة أشياء واحد أن تكره أن يعلم الناس بطاعاتك كما تكره أن, يع... أن يعلموا بذنوبك اثنين ألا تغتر ولا تعجب فالمعجب محبط عمله ثلاثة لا تفرح بمدح المادحين وثناء المغرضين المنافقين أربعة لا ترى عملك بعين الإعجاب لا ترى لك عملا لا ترى عملك بعين الاستحسان بل انظر إلى عيوب العمل خمسة لا تستكثر عملا ستة لا تكره وتحتقر أعمال الآخرين لا تحقد على الناس هذه علامات المخلصين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ثم الثبات إلى الممات وهو في عنصرين أولهما التغافل عن الشهوات اثنين المحافظة على الأوقات أسأل الله أن يكتب لي ولكم حسن الخاتمة وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك